السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا في سلسلة استهدى بالله وقد بدأناها القسم الأول بأسباب الهداية وذكرنا كم سبب ثمان أسباب صح؟ ثمانية ثمان أسباب ثم بعد ذلك تكلمنا عن موانع الهداية وكان أول درس في موانع الهداية كان أنه درس الدرس اللي فات صح؟ كانوا كم حاجة ذكرنا كم حاجة حاجتين واحد التردد في التعامل مع الله عز وجل اثنين الظلم واحد التردد اثنين الظلم ونستكمل الآن باقي موانع الهداية طبعا مش هنخلصها النهاردة يعني ولكن احنا في الطريق وإن كنت أريد أن أذكر في البداية أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة مثقال إيه؟ ذرة أنتوا عارفين إيه الذرة؟ في اللغة الذرة لا أكثر من معنى منها الذرة عارفين النملة الصغنططة قوي دي اللي هي مفيش دي اسمها إيه؟ الذر ذرة حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم يداس كده بالرجلين تمام ومعنى تاني للذرة اللي هي ايه عارف لما تبقى في مكان مثلا فيه تراب وتحط ايديك كده في التراب بتطلع عفرة تمام لا ممكن اشرحها لكم بطريقه تاني مين هنا كان شطور وهو صغير وبيتفرج على الشباك وهو داخل منه أشعة الشمس وبيبقى فيه حاجات طايرة كده بيحاول يمسكها مين هنا آه, آه وأنا كمان حد عرف يمسكها لا تمام اهي دي ايه ذرات كده اللي هي التراب حبايه التراب الواحده اللي انت اصلا ما بتعرفش تدركها دي الذره الله جل في علاه لا يظلم مثقال ذرة كان بعض السلف نام كان بياكل يعني و... ونام بعد ما أكل حاجة كده واتبقى شوية طعام فنام من غير ما ياكله وصحى لا اتلم شوية نمل حوالين الطعام فأخذ هذا الطعام ووزنه فلما وزنه لقى ميزان معين قام هش من عليه النمل ده وزنه تاني فوجدوا ايه نفس الميزان فأخذ يبكي فلما سئل في ذلك قال لأن الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ايه ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وإن الله عز وجل سيحاسب الناس على أشياء لا يحسبونها أعمالا مفيش انت مش واخد بالك ان هي كده عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا حاجة لا دي غلط وهو عارف انها غلط رواية تانية تقولك ايه ولا يظن انها بلغت ما بلغت يعني حتى لو كانت غلط فهي مش كبيرة قوي بقية الحديث بيقول ايه يهوي بها في النار سبعين خريفا اتحكم عليه بسبعين سنة نار في ايه كلمة كلمة واحدة فاللي انا عايز اقوله في البداية ان الله لا يظلم مثقال ذرة بمعنى انك بعض الناس ممكن يظن ان الكلام دلوقتي ان أسباب الهداية اللي احنا ذكرناها التمانية اللي في البداية إذا أتى الإنسان بها سيكون من المهتدين وده صحيح طبعا مع مع أن هو يتجنب هذه إيه؟ الموانع اللي ذكرناها وبنذكرها دلوقتي ولكن ليس كل الناس متساويين في درجة أو تمسكهم أو بقدر أو مقدار هذه الأسباب ولا متساويين في مقدار الموانع بمعنى على قدر ما أخذت من أسباب على قدر ما من الله عز وجل عليك من هداية وعلى قدر ما اقترفت أو فعلت أو أتيت الموانع على قدر ما تمنع الهداية, الهداية عنك يعني الظلم درجات ولا مش درجات آه درجات هو دركات بقى تمام بس هو إيه هيبقى درجات الظلم صح طيب اللي ظلم نفسه في, في مرحلة أولى زي التانية زي التالتة زي الرابعة زي الخامسة لا طيب هل الكل ممنوع من الهداية الكل يحرم لا شك بقول الله عز وجل ولكن كل يحرم على قدر ظلمه التردد هل هو درجات ولا مش درجات درجات هل كله هيبقى زي بعض لا قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة فكل يحرم على قدر تردده وكذلك في كل أسباب الهداية وموانع الهداية على قد ما أنت بتتوب على قد ما أنت تهدى ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم ومعصوم طب أنت بقى بتتوب كم مرة ومش معصوم فهمنا الفرق إن كل واحد هتبقى منزلته في الهداية بقد أو على قدر ما يأتي من أسباب الهداية ويكون نصيبه في الإضلال على قد ما أخذ بأسباب الإضلال فالإنسان قد يكون فيه جانب منير وجانب مظلم ولكن كل بقى القضية إن أنت كيف تنير نفسك أكثر قبل أن تموت هذه القضية أن تدخل الله عز وجل في قلبك حتى لا يكون إلا الله جل في علاه والله نور السماوات والأرض نسأل الله عز وجل الهداية شاهد لما باجي بقول دلوقتي موانع الهداية مش بقول موانع الهداية دي عشان اللي هيعمل ظلم واحد بس ربنا سبحانه وتعالى مش هيهديه وهيضل وهيغش النار وحي... لا بقدر ما أتى من الموانع بقدر أو على قد ما هو أخذ نصيب من موانع الهداية على قد ما خد نصيب من الضلالة وعلى قد ما خد نصيب من الأسباب الهداية على قد ما أخذ نصيبه من الهداية وصلت؟ طيب أول بقى سبب من موانع الهداية أول مانع من موانع الهداية كان إيه؟ التردد الثاني الظلم وقلنا منه أنواع طبعا مش دي الأنواع بس احنا بس بنعدي عليها مرور الكرام وانتوا تبقوا تغشوا الباقي مش تغشوا وتتعلموا الباقي يعني تمام طيب ثلاثة إرادة الكفر والإعراض إرادة الكفر والإعراض إن الإنسان يريد أصلا الكفر أو مش الكفر ما احنا قلنا إن هو إيه درجات مش عايز بس كفر عايز إعراض بس تعرفين إيه كفر أصلا كلمة كفر معناها إيه في اللغة الكفرة يعني الإيه بمعنى كفر بمعنى إيه غطاء صح غطاء تمام غطاء أو حاجز حتى احنا بنقول آه كفر الشيء يعني غطى الشيء حتى احنا بالمناسبة وفي أكتر من لغة يعني تمام لو في علبة بيبقى اللي بيغطيها اسمه ايه اه كفر صح طب ولو دخلنا ننام في الصيف هنتغطى بالكوفيرتا تمام فهي ايه كلها حاجة واحدة جاية يعني من لغات واحدة فهي في الاخر الكفر هو ايه الغطاء وسمي الكافر كافر لان هو جعل بينه وبين الايمان حاجز غطاء فبقى محجوب عنه لذلك سمي كافر فالإنسان اللي بيكفر بالله عز وجل ده جعل بينه وبين الله عز وجل حاجز فكل ما كان الحاجز ده سميك تمام كل ما كان نصيبه من الضلال أكثر وكل ما صغر ممكن يكون سميك لدرجة ان هو مش مؤمن بالله صح؟ وممكن يكون مؤمن بالله بس يكفر مش بمعنى ان عدم الإيمان يكفر بمعنى ان هو مش بيشكر ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ثم هو يأخذ النعمة ويعرض اللي هو عكس الشاكر ليبلوني أشكر أم أكفر تمام؟ فكل ما زاد نصيب الإنسان من الحواجز كلما ازداد كفرا وكلما أقبل على الله عز وجل وأزاح هذه الحواجز كلما زاد هداية بنقول بقى إن من موانع الهداية إرادة الكفر والإعراض إنك تكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى حواجز أنت عايز إن هي تكون موجودة أنت عايز ده لذلك قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الكافرين لأن في ناس تقرأ الآية دي تقول لك إيه الله طب ما هو هذا عمر بن الخطاب صح ولا غلط وأبو سفيان صح وغيره وغيره كتير طب إزاي بقى لا يهدي القوم الكافرين وقد هدى الله عز وجل الكافرين لا القضية مش قضية إن المعنى مش معنى أن هو ما بيهديش الكافرين إزاي ده ربنا سبحانه وتعالى يريد للجميع أن يكونوا مهتدين ومؤمنين ولكن اللي يريد الكفر اللي بيعرض عن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثالث ها فأعرض فأعرض الله عنه والله لا يهدي القوم الكافرين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله يشوف الآية كده قدام عينه وبعدين يعرض ما يجيش جنبها طبعا وبرضه خلينا نقول حاجة عشان بس ما نتوهش الدرس ده غالبا سواء حتى هنا أو حتى على النت يعني اللي بيسمعه هيكون مسلم ولا غير مسلم أكيد هنا مسلم صح؟ ولا معانا حد مش مسلم مسلم وعلى النت حتى لما يترفع هيكون إيه؟ برضه مسلم فلما أجي دلوقتي أتكلم عن الكفر ما يجيش في دماغك بس ان ايه الكفار اللي هو كافر اصلي ليه لان انا عارف ان غالبا الكلام موجه لمين للمسلم فما يجيش في دماغك حد قصدي من الحياه النفسيه ان انت تبقى قاعد كده مثلا تلاقي حد بيتكلم ولا تسمع ايه ولا حديث تتكلم في موضوع ما يتكلم مثلا عن مثلا زي قول الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله تمام فأنت تبقى تقول إيه آه والله ده في ناس ربنا وراهم أو بين لهم كل الآيات ومع ذلك لسه كفار بي آه لسه كفار طيب ممكن ما تشغلش نفسك بحد غير نفسك سيجي يقول آه ومفكر هو فين آه في الغرب اللي والشرق والبلاد يا عم اتكلم انا بتكلم عني وعنك طبق عن نفسك عارف انت كان احد المشايخ بيحكي قصة ان كان ساكن في عمارة معينة والعمارة دي ساكن فيها واحد معاه والواحد ده عنده بنتين والبنتين بيلبسوا لبس ما يتلبسش حاجة كده اللي هو ما قل ولم يدل حتى تمام حاجة كده شنيعة فالناس راحت الجيران يعني راحوا للشيخ قالوا له بص انت لك يعني انت راجل مبتسم دايما ومحبوب وشيخ وبتاع ايه رأيك تكلمه وتقول له يعني بناتك وكده طبعا موضوع صعب بس ماشي خلاص قال لهم مش هتكلم فطالع هو العمارة فقابله تحت وبتاع بيتكلم معاه وازيك وايه الاخبار وتمام الحمد لله ايه اخبار الاولاد والله كويسين زي الفل وبتاع خلي بالك منهم انت عندك بنات وانت عارف البنات دول بيلبسوا لبس شنيع وما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى لا الراجل بيقول له ايه اه والله فعلا ده في بنات كتير جدا بتعمل حاجه انا مش عارف اهاليهم فين والله انا مش عارف اهاليهم فين ازاي فطبعا الراجل يعني بيضرب كف على كف طب انا بتكلم يعني انت معايا ولا انت مش معايا بناتك يا فندم اللي في البيت هو طبعا مالوش كده بس هو في الاخر الراجل بقى بيعمل ايه اه بيفكر في الناس التانيين طب وانت وانت فدي ساعات بتبقى حيلة نفسية ان نتكلم عن ال- الكفر عشان خاطر كده انا بدأت بالمقدمة دلوقتي وقلت لكم ان الموضوع موضوع ايه درجات ان انت على قد ما جعلت بينك وبين الله عز وجل حواجز تمام كفر يعني على قد ما انت عملت ايه على قد ما انت اخذت بهذا السبب ماذا اعراض ما انت كده بتحط حائل بينك وبين الطريق الى الله عز وجل فما يجيش في دماغك الكافر الاصلي ما انت مش هتروح تكلمه لو عايز تكلمه ده موضوع تاني بس ما يجيش في دماغك ده تسقط الموضوع على نفسك تستفيد انت استفيد انا هو ده الشاهد الشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى قال والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين سبحان الله الله عز وجل كلمة آه، الكافرين دي اللي هي فكرة ان انت تضع بينك وبين الله عز وجل حاجز فتعرض ده بيبقى تصرف من الإنسان وأحيانا المعنى لما يكون عام الإنسان بيبقى مش فاهم هو فين ممكن يعمل بيه بالظبط وفعلا اللي يقرأ كتاب الله عز وجل بنية الاستبصار والاستهداء يهدى والله أنا فعلا بقرأ القرآن دلوقتي ب- زي عايز أقول لكم بقلب تاني يعني بقلب تاني عايز عايز يعني وأنت بتقرأ كده تبقى بتقول إيه هو إيه يعني أفلا يتدبرون القرآن تتد... أنت عارفين يعني إيه تدبر ساعات الناس تقول لك التدبر إن أنت تقعد كده تجيب القرآن وتعمل إيه تقرأ الآية وتقوم قايل إيه الله ويذكر لك المعاني اللطيفة وبعد ما يذكر المعنى معنى لطيف كده معنى حلو كده معنى نادر يعني يقوم عامل ايه بعد المعنى ما يذكره اتنين مش مش واحد اتنين لو الله يا حلاوة يعني كده هو ده كده التدبر هو كده التدبر يعني ايه تدبر يعني ايه اتدبر القرآن خلينا نقول نتكلم عربي هو الإنسان مش عنده قبل أنا بتكلم عن اللغة بس قبل وإيه ودبر صح القبل اللي هو اللي هو في وجه الإنسان ظاهر الشيء طيب والدبر باطن لا أمال إيه آخر الشيء منتهى الشيء يعني القبل هو ظاهر الشيء أو أول الشيء تمام طب الدبر يبقى إيه آخر الشيء تمام آخر الحاجة طيب إن إحنا نتدبر القرآن إن إحنا نتدبر يعني إيه يعني ن- نطلب آخر الشيء إن أنا أقرأ الآية كده وأنا بقرأها أبقى بطلب آخرها يعني إيه بطلب آخرها يعني بشوف كده وأنا بقرأ كتاب الله عز وجل هي الآية دي بتقول لي إيه المفترض انا لما مثلا سمعت قول الله عز وجل كذا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى ممتاز انا بقى استفدت ايه انت مش فهمت ما معروف انزلنا معروف عليك معروف الكتاب القران معروف لتشقى فهمت الكل- الكلمتين ولا ما فهمتهمش الايه اتفهمت ولا ما اتفهمتش اتفهمت طيب تدبرتها يعني ايه تدبرتها يعني منتهى هذا الامر المطلوب منك بعد ما تقرا ما انزلنا عليك القران لتشقى ايه ان تعلم ان في هذا القران النعيم فتقبل عليه ده تدبر مش ان انت تقوم مثلا جايب قال الله عز وجل ايه وبعد كده تقوم عامل ايه الله ده جميلة قوي ما هي جميلة قوي ما هو كلام ربنا سبحانه وتعالى طبعا ما هو جميل هيبقى كلام ربنا ايه جميل لان ربنا سبحانه وتعالى هو الجميل بس الفكرة ان انا اعرف اعمل ايه ابقى فاهم بعمل ايه لذلك لما نيجي نقول والله لا يهدي القوم الكافرين تيجي تقرأ كتاب الله عز وجل تفهم يعني ايه فعلا كافرين وازاي الانسان ممكن فعلا يكفر لان ربنا سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء فتيجي تبص تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان ده طريق الكفر وده طريق الكفر وده طريق الكفر وده طريق الاعراض وده بس انت تكون مش بتقرأ عشان تجيب وردك انت بتقرأ عشان تتدبر عشان خاطر تفهم اللي هو سبب رقم كام اللي احنا قلناه واحد في من أسباب الهداية صح فما تيجي تقرأ بقى في كتاب الله عز وجل عشان تعرف هو ليه واحد يكفر ايه الأسباب طبعا كتير ولكن هذكر اتنين يهمون قوي منها من أسباب كفران الإنسان اللي هو مانع من موانع الهداية تقديم الدنيا على الآخرة جبنا الكلمتين دول منين قال الله جل في علاه ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فهمتوا أنا عايز أقول إيه؟ إن أنت ليه ربنا سبحانه وتعالى ما بيهديش الكافرين ليه يعني إيه السبب يعني طب ما هو ما هو في كافرين هداهم ايوه بس واضح ان هم كانوا كافرين بمعنى ان هم مش مؤمنين مش بمعنى ان هم كانوا ياخذون باسباب الاعراض وكانوا بيحطوا الحواجز وكانوا بيمروا على الايات ولا يؤمنوا بها لا كان لسه ما دخلش الايمان في قلوبهم بقى ده كافر فهو محجوب عن الايمان إنما في واحد سواء محجوب عن الإيمان بالمناسبة أو هو أصلا كمان مؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره ولكن فيه نوع كفر بسبب إيه؟ بسبب أنه أخذ بأسباب الكفر اللي هي إيه؟ تقديم الدنيا على الآخرة مين اللي قال كده؟ ربنا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة هو بيحب الدنيا وبالمناسبة الدنيا حلوة ولا مش حلوة حلوة آه الدنيا حلوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الدنيا حلوة خضرة حلوة وخضرة وجميلة أصل ساعات وإحنا قاعدين في المسجد كده كان شيخنا يقول لنا إيه يقول لنا بلاش نمثل على بعض ما هو اليومين دول بقى في تمثيل كتير بالذات في المساجد هو اللي كان بيقول كده تمام يقول تلاقي الأخ من دول داخل المسجد يقلع الجزمة يحطها في الجزامة ويجيب أخلاق الجزمة تمام وآسف أخلاق المسجد وألفاظ المسجد وردود المسجد وحياة المسجد ويقوم حاططها في قلبه ويقعد يسمع الدرس ويتفاعل وهو خارج يعمل إيه؟ يمسك الحاجات دي يحطها على الجزامة وياخد جزمته ويمشي كان الشيخ يقول لنا كده تمام فلما اجي اقول لك ايه الدنيا حلوه ساعات حد يقول لك ايه لا دي الدنيا فانيه آه دي دنيا دنيا دي أهون عند الله ما أنا عارف إنها فانية أنا عارف إنها فانية تمام أنا بس بسأل تاني هي في عينيك حلوة ولا مش حلوة حلوة هنمثل حلوة وحشة حلوة لا حلوة شيخ دي انت بالاسلوب ده كده انت مش بتتكلم عن عن الدنيا بتتكلم عن واحدة اسمها دنيا كده صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم فهي حلوة تمام بس هي بقى القضية هي في قلبي أحلى ولا الآخرة في قلبي أجمل وبحبها أكتر خلي بالك الموضوع مش سهل لأن الدنيا أنت شايفها إنما الآخرة مش شايفها فأنت مطلوب منك إن أنت تحب حاجة أنت مش شايفها أكتر من حاجة حلوة أنت شايفها صح؟ ما هو اليقين ده اللي احنا بنسمعه وبنسمع الصحابة ويقول لك وكان يفعل كذا وكان يصلي كذا وكان يعني إني أشم الجنة من خلف أحد الكلام ده كان إيه؟ ما كانش كلمتين في خطب جمعة اليومين دول الكلام ده كلمتين في خطبة جمعة إنما كان على أيام الصحابة كانت هي الحياة كان واقع كان واقع كان عايش كده بجد خدنا احنا القصة دي بقى وعملناها ايه خطبة جمعة انما هي ما كانتش خطبة جمعة ده كان موقف حقيقي كان موقف حقيقي لذلك الدنيا فعلا في قلب كل انسان ممكن تكون حلوة بس السؤال ترتيبها ايه ترتيب الدنيا ايه ايه الاول دنيا ولا اخرة جنة ونار ولا ولا آه، كسل وراحة و- وفلوس و- ونساء ولبس و- وشغل و- وصحة و- ايه ايه الترتيب في القلب لما الانسان بيكون بيقدم الدنيا على الاخرة يعني اللي بتوجهه الدنيا اكثر من الاخرة هذا نوع كفران لنعم الله عز وجل عليه وموجب لقدر من الإضلال ويمنع عنه قدر من الهداية على القدر اللي هو قدم بيه الدنيا على الآخرة واستحب الدنيا على الآخرة وصلت إن في الآخر طيب بالمناسبة يعني طب وإحنا دلوقتي نعمل إيه طيب ما يطلب بقى مسألة يعني مش هنتكلم عليها دلوقتي ولكن تطلب بقى مسألة طلب علم في حتة أنا عايز أحب الآخرة أكتر من الدنيا عايز أحب آخرة أكتر من الدنيا إن أنت تتكلف أحيانا إعراضك عن أمور من الدنيا طلبا للآخرة ده بيربي عندك الحب والإقبال للآخرة إن أنت تقرأ كتير عارفين ال ساعات مثلا واحد مسافر مكان مسافر مكان فقبل ما يسافر المكان ده يعمل ايه يدخل على النت كده يقعد يبص بقى مثلا رايح ماليزيا مثلا ولا حاجه تمام فيدخل على النت يتفرج ايه الشواطئ تمام الشوارع المحلات المولات الاكل البني ادمين عمال ايه يتفرج ويقول ايه بلد جميلة بلد جميلة بلد جميلة صح؟ فرحان بيها شكلها حلو ولا مش حلو؟ حلو ايه اللي خلاه بيتفرج عليها؟ ان هو عايز يروحها طيب لما راحها حبها اكتر ولا ما حبهاش؟ حبها وصلت؟ ايه اللي يخليك تقرا عن الجنة اكتر والاخرة اكتر ان انت عايز تروحها طيب لما تقرا عنها بقى كتير تعمل ايه؟ والله جميلة فتلاوة القرآن والإقبال على حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعلمك إيه في الآخرة إيه يوم القيامة ده يخليك تشتاق أكتر ولما أنا أفضل أكلمك عن حاجة أكلمك أكلمك أكلمك أكلمك يقول لك ما تكرر ها تقرر اللي بيتكرر بيتقرر ده حتى نظرية بيعملوها معانا فين في الإعلام دلوقتي عايز مثلا يصدر لك وجهة نظر مثلا إن في مؤامرة أو إن في معرفش إيه أو إن في زبادي في الخلاط أو أو بدنجان مخلل أي حاجة يقوم تطلع إيه تلاقي ده بيقول لك بدنجان بدنجان مخلل وده بدنجان مخلل وده بدنجان مخلل وده اه خلل تمام بدنجان مخللات كلها تمام فكل ده بيقول وده بيقول وده بيقول وده بيقول وده بيقول وفي الآخر لو واحد مش مدرك هيبقى قاعد إيه قاعد في ميه البدنجان المخلل تمام واكثر الناس آه، ايه اه او ميه اللفت على حسب بقى اللي عايز يتصدر ايه واغلب الناس بتصدق ليه لانه مش مدرك مش مدرك اللي انا عايز اقوله ان انت عايز الاخره انت عايز دين عايز ربنا سبحانه وتعالى يبقى تعمل ايه تزرع ده بإيه؟ مبدئيا إن أنت تقعد تقرأ كتير في كلام الله عز وجل وهو القرآن هداية إن أنت إيه؟ تجيب مصحف وتحطه جنبك تقرأه وتفهم معناه وإيه كمان؟ وتتكلف هذه الأعمال إن أعمال الجنة تعملها وتقرأ سير الصالحين ده بيربي جواك حب الآخرة وتقديم الآخرة طب افرض لقيت حاجة دلوقتي تعارض بين الدنيا والآخرة هتعمل إيه؟ مفترض تقدم الآخرة طب افرض هنا من جوايا مش عايز أقدم الآخرة أفعل ذلك تكلفا مرة والتانية والتالتة والرابعة حتى تهون علي الدنيا الناس اللي عندها فوبيا من حاجة ساعات بيعملوا بإيه العلاج النفسي يعني يبقى عنده مثلا فوبيا من الأماكن المرتفعة يعملوا إيه يطلعوه في مكان مرتفع ويوقفوه فوق على لوح إزاز ها أو طن- في طيارة ويرموه من فوق الطيارة من الطيارة من فوق فعلا مش يرموه من غير يرموه بالمظلات والحاجات دي ما يرموه يقول لك ما هو كده هيتعالج خلاص مش هيبقى عنده أي حاجة و... تمام ويرموه فده عمل كده إيه يقول لك تغلب على خوفك هو بيخاف مثلا من حاجة إيه، يمسكها أول ما يمسكها إيه اللي يحصل خلاص الموضوع بينتهي ليه أنا كده بشرت الشيء اللي أنا بخافه بينتهي الأمر كله فنفس الكلام انت تكلف تكلف تكلف تكلف واما تتكلف هتوصل خدناها فين تكلف دي ها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ما دي من اسباب الهدايه ما هو كله مربوط ببعضه سبحه كله مربوط ببعضه يعني فيش واحد يجي يقول لك ايه طب افرض عملت ده 100% ها وعملت ده 50% ما ينفعش قول افرض بقى ما ينفعش هي بني ادم واحد قلب واحد ما ينفعش يكون فيه النقيضين قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين هو قلب واحد يا هيكون في الاخر 60% 40% 80% 20% ما ينفعش تبقى في نفس الحاجه 60 70% وفي النقيض بتاعها 60 70% ما ينفعش هو يا كده يا كده الشاهد أن من أسباب الضلال ومنع الهداية الكفران ومن الكفران تقديم الدنيا على الآخرة واحد إيه كمان من أسباب الكفران حقيقة الاستكبار وحط معايا بقى يعني عشرين ألف خط تحت اللي جاية دي الكبر على الناس إن إنسان يريد العلو في الأرض مستكبر فيحرم من هداية لأن الكبر كفر الكبر يؤدي إلى الكفر قال الله تعالى في قوم صالح قال قال الملأ الذين استكبروا من قومه شوف ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقص أحسن القصص اهو قال لك إيه قال القوم مش واحد دول مجموعات وأهل الجنة هيخشوا الجنة إيه زمرة وأهل النار هيخشوا النار إيه زمرة برضه برضه زمرة قال الله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه انتوا عارفين ان صالح رسول جاي من عند ربه قالوا ذلك ايه استهزاء واستكبارا وهم عارفين ان دول مؤمنين ولا مش عارفين عارفين ومستضعفين وهم اهل الغلبة فالتانيين قالوا ايه رد مباشر جدا قالوا انا بما ارسل به مؤمنون احنا مؤمنين ايه الرد بقى قال قال الله تعالى قال الذين استكبروا تاني الله جل في علاه يؤكد انهم مستكبرين قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون نقطة ونفكر قال إيه قال, قال, قال الذين استكبروا فهم مستكبرين إن بالذي إيه آمنتم به طيب سؤال هم استكبروا وكفروا عشان الكلام كان غير مقنع لا امال ايه بص القضيه فين قال الذين استكبروا ان بالذي امنتم انتم به كافرون هم راحوا شفتوا ايه في ايه صالح ماله بيقول ان هو جاي من عند ربنا من عند ربه رسول اه ما احنا مؤمنين احنا كافرين باللي انتوا مؤمنين بيه طب ما كانوا قالوا احنا كافرين بايه بصالح او برب صالح انما لا القضيه ان انا عايز استكبر على دول فمن اسباب الكفر الاستكبار على الناس ان انا استنكر على الناس وده اللي حصل مع مين ابليس وسيدنا ادم الله عز وجل يقول قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين ما سجدتش مع اللي سجدوا ليه ما هو في ملائكه سجدت قال له انت ما سجدتش معهم ليه قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من ح... صلصال من حمأ مسنون قال الله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك يعني فور ما أمرتك إيه اللي منعك ما هو ما ينفعش يكون في حاجة من جوه لازم تبقى من بره إيه بقى اللي منعك إذ أمرتك قال أنا خير منه أنا أحسن منه ما اسجدش أنا أنا مخلوق من نار هو مخلوق من صلصال من طين إن بالذي آمنتم به كافرون إحنا مش مع الناس من أعظم أسباب الضلال إرادة العلو على الناس عشان خاطر كده احنا كلنا ولاد تسعة ولا في حد هنا يعني دم ازرق ها اه ولاد سبعة بس دمهم احمر برضه صح كلنا بني ادمين صح ولا غلط اللهم لك الحمد يعني بيشتغل بقى دكتور مهندس عامل فلاح بيبني عماير مقاول كله في الاخر زي بعضه بني ادم صح فانا هقول كلمه بس بقدم لها بالكلمتين دول ما بتسمعوش كلمه تلاقي واحده عايزه تلبس خمار ولا نقاب فتلاقي مامتها ولا ابوها ولا عيلتها بيقول لها ايه يا هيبقى شكلك شبه الفلاحين بغض النظر ان الفلاحين دول هم اللي بياكلونا ده بين قوسين بس ان هم اللي بياكلونا في الاخر لانه لو هم في الاخر ما زرعوش الارض هناكل ايه شيبسي مش هنلاقيه ما هو بطاطس برضه اه بطاطس هناكل ايه بقى ها مولتو اه برضه هجيبه منين قمح مش هناكل هنضيع هناكل زلط مش هنلاقي ناكل بس الكلمه تتقال صح يقول لك آه انت هيبقى شكلك زيهم وهتبقى عامل كده مقرف وما اعرفش ايه كذا وطبعا دي الحاجات دي بتيجي دايما فين في الهدي الظاهر وانا بقول وقلت كتير بس هكرر معايا تاني في ال... في التكرار افاده ان شاء الله ان غالبا الناس ما عندهاش مشكله مع الدين الغير مؤثر في الحياة الاجتماعية إنما عندهم مشكلة مع الدين إيه؟ المؤثر في الحياة يعني لما بيكون أب معلش قلنا الكلام ده كتير بس هنقوله تاني لما يكون أب مثلا ابنه ما بيصليش يصلي يفرح ولا ما يفرحش اه يفرح ما شاء الله تبارك الله البنت مش بتصوم صامت يفرح ما شاء الله تبارك الله صح دين اهو حلو يقول لك انا مش ضد الدين يا ابني انا بحبه ولكن يتدين لدرجة ان التدين ده يؤثر على الحياة الاجتماعية زي ايه يقول لك انا مش هصافح دلوقتي نساء فمرات خالي ومرات عمي مش هينفع ان انا اصافحهم او العكس هي تقول لك انا مش هصافح رجال اجانب فمثلا جوز خالتي وجوز عمتي ولاد عمتي ولاد خالتي مش هينفع ان انا اصافحهم هنا بقى يبقى التدين ايه تشدد الله طب ما هو الصلاة فيها حديث طب ما هو برضه المصافحة فيها حديث إنما هنا إيه الدين بقى مؤثر إنها التزمت لدرجة إن هي عايزة تعمل فرح بدون مخالفات مش التزمت فصلت مش التزمت فصامت مش التزمت فمسكت مصحف لا دي التزمت وعايزة تعمل فرح ما فيهوش مخالفات لا هو الفرح من غير مخالفات يبقى فرح هنعمل فرح ويقعدوا الرجاله مع الستات في نفس القاعه ونرقص احنا اخوات زي بعض عشان كده هنرقص مع بعض والله هم والله ربنا يعفو عنك بس يعني طب انت مقتنع باللي انت بتقوله انت مقتنع يعني انت لو مراتك مثلا جه راجل كده من ال... من ال... وقعد يرقص معاها وزي اخته يعني يعني انا بس خايف الاقي واحد يقول لي ايه اه ايه المشكله عشان ما يجيليش سكته قلبيه تمام انا عندي عيال فاه ما يعني هسكت قلبيا كده فكارثه ان ممكن تلاقي حد يقول لك اه وايه المشكله اه طالما in public و no feeling so what كارثه كارثه والله الناس الله عز وجل العفو والعافيه الشاهد ان هو يقول لك ايه واحنا هنبقى اقل من فلان وفلان وان احنا نبقى كذا وكذا وكذا فهو عنده مشكله مع الدين اطلاقا فيما يبدو إنما هو عنده مشكلة مع الدين المؤثر مع الدين اللي هيأثر على طريقة لبسك وشكلك ولحيتك ونقابك وزياراتك وطريقة فرحنا وطريقة زعل زعلنا وطريقة إبدائنا للمعرفش إيه والطريقة اللي هنصيف بيها ما هو كله بيحب يصيف هنصيف إزاي ما إحنا التصيف ده هيخش فيه بعد كده إيه حلال وحرام وهنروح فين تمام فده هيبقى إيه دين مؤثر في المصيف معقول برضو معقول معقول فهو مشكلة ما عندوش مشكلة مع الدين بين قوسين الغير مؤثر في الحياة الاجتماعية إنما لما يجي يأثر في الحياة الاجتماعية دي مشكلة ودي مش مشكلة الأهل بس على فكرة دي مشكلة أي بني آدم دي مشكلة أي بني آدم إن أنت تكون متمسك مثلا بمبدأ معين وتلاقي إن الشغل بيقول لك إيه بيفرض عليك حاجة حرام ويجي يقول لك ايه انا مضطر اعمل ايه انت مش مضطر اطلاقا مش مضطر مين قال لك مضطر طب يعني ايه مضطر يقول لك دي ضروره ممتاز عرف ليه الضروره شرعا احنا عندنا ضروره صح عندنا حاجه ضروريه وعندنا حاجه ماسه اقل منها شويه تمام وعندنا حاجه تحسينيه اللي هي اقل واحده وعندنا حاجة حاجية يعني من البداية كده تحت كده حاجة حاجة تحسينية حاجة حاجية حاجة ماسة حاجة ضرورية تمام لو شلت الماسة هيبقوا ثلاثة بس على أساس إن الحاجة الماسة دي في الآخر بيلحقوها بالضروري دول الثلاثة طب قول لي بقى هي دي هنا ولا هنا ولا هنا وإيه الضابط يقول لك ما أنا دلوقتي هيحصل كذا وهيحصل كذا اللي أنت بتقوله ده شرعا مش ضرورة وبناء عليه ما ينفعش ان انت تبني عليه احكام ما ينفعش ان انت تعمل فيه ال... ال... تقول ان انا مضطر وكان لازم اعمل ما ينفعش ما ينفعش بس هي الفكره فكره ايه استحبوا الحياه حياه الدنيا على الاخره او استكبارا وعلوا ان بالذي امنتم به كافرون هي دي المشكله يا ما سمعنا انت هتلبسي كاس زي الفلاحين ماله الفلاحين ماله بس الاستكبار الاستكبار حب الدنيا يجعل الإنسان يقبل على ما لا يرضي الله عز وجل فيضل بسبب أفعاله هو بيضل بسبب إيه؟ فعله ذات نفسه فعله هو الذي أضلوا طيب ايه الحل الحاجتين اللي احنا قلناهم اعمل عكسهم الله عز وجل يقول والضحى والليل إذا ساجه ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى خلصنا وللآخرة خير لك من الأولى يعني بعض أهل العلم قال لو أن الآخرة من من خذف بالي أو من شيء بالي والدنيا من ذهب باقي آسف لو العكس لو الآخرة من شيء بالي من شيء باقي آسف أعتذر والدنيا من ذهب باقي لكان تقديم الباقي أولى من تقديم الذهب الفاني لأنه هيبقى الثاني إنما ده هيضيع ده هيضيع فإن أنت تحب الأخيرة أكثر ولا تقدم عليها شيء واحد اتنين بلاش بقى استكبار تواضع للناس للناس ولله تواضع لله وللناس وتواضع للناس لله من تواضع لله رفع وأكم كان بيقول الله يغفر له ويرحمه الشيخ الشعراوي مش كان لما مش فاكر كان زيارة ايه الناس شالوه بالعربية فنزل وراح مسح الحمام عام عشان يكسر نفسه طيب لما مسح الحمام العام ده والقصة اتعرفت الناس ساعتها ايه عظموه اكتر يعني انت تريد بالعكس ده انت اذا رأيت المتكبر وتعاملت معاه تتخنق منه صح؟ تقدرش تتعامل معاه المتكبر ده طب ما بالك بقى الإنسان اللي بيتكبر على الناس وبيتكبر على أمر الله عز وجل بيضيع بيضيع فمن أسباب أو من موانع الهداية إيه؟ الكفر والإعراض الكفر والإعراض ولهذا الكفر ولهذا الإعراض أسباب منها الاستكبار على الناس وحب الدنيا أكثر من الآخرة طيب إيه كمان كم سبب كده أو كم مانع ثلاثة واحد التردد اثنين الظلم ثلاثة ها الاستك... الكفر والإعراض أربعة الإسراف أربعة الإسراف يعني إيه الإسراف أصلا الإسراف الإفراط ومجاوزة الحد يعني تصرف ان انت تفرط تجاوز حدك في البعد عن الله يعني في فرق بين مذنب وفي فرق بين مسرف في فرق بين واحد عصى وفي فرق بين واحد أسرف طيب ال الذي يسرف ده ممكن يهدى ولا مش ممكن ممكن الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فممكن يهدى ولكن يتراجع عن هذا الإسراف مش يفضل فيه ومقبل عليه وبيزود منه وبيفرط وبيتجاوز وبيفرط في هذه الذنوب كتير كتير انه مش بيعمل ذنوب انه بيعمل ذنوب كتير انه مش بيترك الطاعات لا ده هو بيترك كتير العادي بتاعه ان هو بيترك وللاسف وقلنا الكلام ده قبل كده برضه بس ده بقى من سوء الزمان اللي احنا عايشين فيه ان يجي يقول لك الفلان الفلاني ده شاب ايه متدين شاب ملتزم طيب واخوه اخباره ايه يقول لك لا ده ولد عادي ايوه عادي يعني بيصلي الصلوات الخمسه صح والفجر في ميعاد لا ما انا بقول لك عادي أيوة عادي ده اللي هو بيقرا القران ولا يهجر كتاب الله عز وجل صح لا لا لا انا بقول لك عادي ايوه عادي ده اللي هو بيبر ابوه بيبر امه وانسان طائع ومقبل على الله عز وجل وبيغض بصره ومش بيصافح أجنبيات وبيتعلم علم شرعي بالقدر المسموح حتى على الأقل ومتفوق في شغله ما بيعملش رشوة ما, بي... ما بيشتمش لا أنت, بت... أنت بتوصف في إيه أنا بقول لك ده شاب عادي يعني إيه عادي اللي هو ما بيعملش كل ده امال التاني اللي اسمه ايه بقى يعني بقى اللي بيصلي ده اللي ايه اللي مش عادي يقول لك ده عيني متدين ولا حول ولا قوة إلا بالله بيصلي وإنا لله وإنا إليه راجعون بيمسك المصحف كل يوم ربنا يهديه ربنا يهديه والله تيجي مثلا يقول لك فلانة منقبة وفلانة مختمرة طب واختهم الثالثة أخبارها إيه لا لا لا حجابها حجاب عادي أيوة حجابها الحجاب اللي عندي ده اللي هو إيه أكيد ما هو مدام حجاب عادي يبقى لا يشف ولا يصف ولا يكون زينة في حد ذاته ولا يكون ملابس شهرة ولا يشبه نساء لباس الكافرات وغير متعطرة مستترة بقى ما هو حجاب عادي يقول لك لا, لا لا يا عم حجاب عادي اللي هو بقصة الله هو حجابه بقصة ده بقى عادي كارثة زمن أصبح فيه العادي الأصل ألا تطيع الله عز وجل هو ده العادي الأصل في الإنسان إن أنت تميزه الأصل إن أنت تميزه بالشيء الغير شائع النهاردة بقى الشائع إيه التفريط والإعراض فبقى يا عيني المتدين ده إيه مش عادي بقيت تخترع له اسم أصله متدين أصله ملتزم أصله سني مع إن الأصل إن هو ده كده إيه عادي عادي ونسأل الله عز وجل العفو والعافية الشاهد الإسراف الإسراف إن يكون بيزود مزودها هل ده من موانع الهداية؟ نعم قال الله جل في علاه كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب طبعا مرتد دي هنتكلم عليها بعدين بس خلينا في مسرف الله عز وجل قال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب برضه هنتكلم عن كذاب قدام والله بقول لكم ربنا ما ساب لناش في الكتاب حاجة ما جاتش سيرتها اطلاقا ذكر لنا أسباب الهداية وموانعها عشان ناخد بالنا عشان نمشي على الصراط المستقيم عشان في الآخر نكون من المهتدين المسرف الذي يفرط في الطغيان وال... والابتعاد عن الله عز وجل أن له الهداية وهو في هذا الاتجاه أن له الوصول إلى الله عز وجل وهو في غاية الإعراض في غاية الظلم في غاية الكفران في غاية الإسراف والله عز وجل قال أنه لا يهدي المسرف إن الله لا يهدي من هو مسرف ده مش عشان خاطر أنا متشدد ده عشان إيه ده عشان ربنا قال كده إيه ده يعني ما بيهديهوش خالص لا نرجع تاني على قدر ما في حياته من إسراف على قدر حرمانه من الهداية ها؟ على قدر ما في حياته من إسراف على قدر حرمانه من الهداية وبالمناسبة ده جميل بقى لينا احنا كده إن ممكن واحد وهو قاعد كده يقول لك إيه لا حول ولا قوة إلا بالله الشباب والله بتاع يا عم سيبك من الشباب أنا مسرف لا اللهم لك الحمد خالص يعني مش فكرة خالص يعني في نسبة واحد في المية آه محروم بنسبة واحد في المية عشان بس إيه الحيلة النفسية بتاعت أصل هم تمام أصل هم ما راحوا وبيضيعوا نفسهم هم الناس اللي بعيد عني أنا الكويس إنما هم مش كويسين مش كده أنا كويس مش صح حيلة حيلة خليك تفكر في اللي حواليك وتسيب نفسك الله عز وجل يقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب الله عز وجل يقول فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ده المسرف ده مش بس محروم ده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان احنا ما نسمعش كلامه ما تسمعش كلامه سبحان الله لذلك المفسد ده ال- ال- المسرف ده ايه مفسد قال فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون بيفسد في الارض بيشيع الفواحش في الفساد وبالمناسبة اللي بيشيع الف- الفواحش والفساد عايزين نتكلم مرة عن الحالة النفسية دي هو بيقول لك أنا نازل من بيتنا أعمل إيه؟ إيه ورايا إيه النهاردة من الفساد عشان خاطر أشيعه هو بيقول كده؟ لا ده ممكن يكون مسمي الفساد اللي هو بيعمله ده إيه؟ اسم حلو يعني ممكن يكون اسمه مثلا فن صح؟ عشان خاطر لما حد يجي يتكلم يقول لك اصل اصل انتوا ضد الفن اه آه، احنا ضد الفن الحرام يقول لك فن ال آه، ما هو يا جماعه لو فن حرام يبقى فن ولا مش فن فن بس حرام فانا ضد ايه المشكله ايه إيه المشكله يعني انتوا ضد ال- ايوه احنا ضد الفن الحرام على فكره واي انسان مسلم مفترض يكون ضد اي حاجه حرام يعني ده مش شيء على فكره مش مبهر يعني يعني ما خضتكش يعني لو حاجه حرام يقول لك إيه ده فن شرقي يعني الرقص يقول لك ده فن ايه شرقي جميل جدا حرام طيب وفلوس ال- الاخت الفنانه الفاضله فلوس ايه حرام تمام مش عايز اجيب اسم حد بس هي فاضلة برضه وأظنها كانت أم فاضلة في وقت من الأوقات وطلعت قالت إيه أنا عايز أعرف والله حد بعت لي الفيديو أنا بعمل إيه حرام أنا بعمل إيه حرام مركبين فيديو بعدها واحد بيقول لك حرام إيه أنت متعاقدة مع إبليس شخصيا حرام إيه اللي أنت أنا بعمل إيه حرام هو هو أنت مش واخدة بالك هي مش واخدة بالها هي واخدة بالها هي الشيطان بيلبس عليها خلاص القلوب أصبحت مغلفة الله عز وجل يقول وأشربوا في قلوبهم العجل الفتنة مش دخلت القلب دي شربت القلب شرب الفتنة تماما تعصره كده ينزل فتنة تعصره كده ينزل فتنه الشاهد أن هذا الإسراف صاحب الإسراف المستمر في الإسراف المقبل على الإسراف المفرط المسرف قال الله عز وجل فيه إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب مسمع ده فين بقى من الموانع مسمع فين الناحية التانية في الأسباب حد يجاوبني التوبة ما احنا قلنا ان هم في الاخر مرتبطين ببعض ما انت مش هتيجي تقول لي ايه طب افرض جبت الاسباب كلها كما ينبغي بس في مانع من الموانع جبته على الاخر ايه اللي يحصل اقول لك ايه مستحيل مستحيل كيف يكون التائب مسرف كيف يكون المقبل على القرآن سماعا وتلاوة وتدبرا واتباعا وتحكيما وفهما و و و مسرف كيف يكون من متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مسرف كيف طيب افرض هو مسرف يتوب يتوب لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل كبير في السن كبير في السن فقال له يا رسول الله رأيت رجلا فعل الذنوب كلها لم يترك منها شيء واحد بس فعل كل الذنوب ما سابش منها حاجة ما ترك لا حاجة ولا داجة خالص وهو في ذلك ما ترك حاجة ولا داجة هل له توبة هل ممكن يتوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمؤمن أنت أو كما قال صلى الله عليه وسلم هو أنت مسلم قال هل أسلمت قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن فيجعلهن الله لك خيرات كلهن صلى الله عليه وسلم بدل الله عز وجل سيئات حسنات فانصرف الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فما زال يرددها حتى خفى عن أعين الناس جاي بيعمل إيه ده؟ جاي بيتوب إمتى؟ في آخر حياته ده ما سابش حاجة غلط هل تقبل ولو في آخر حياته تقبل الله يريد أن يتوب عليكم الرجل صاحب القصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سأل أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض سبحان الله الرجل القاتل ده كان فقيه سأل السؤال صح بس اللي جاوبه أول إجابة كان إيه آه جاوبه غلط هو سأله عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب الله يهديه بقى اللي جاوبه فذهب إليه فقال له قيل له هذا رجل قتل تسعة وتسعين نفسا هل له من توبة قال لا فقتله فكمل به الماء وهو برضه ابن موت اللي قال له كده يعني اللي هو قال له لا في حد يعمل كده آه آه هو فعلا بجهله مات ضيع نفسه طيب يسكت هو من جواه عايز يتغير فسأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم فذهب فسأل هل له من توبة فقال له الرجل ومن يحول بينك وبين التوبة اذهب إلى أرض كذا وكذا واترك أرضك فإنها أرض سوء هو جاب له سيرة أرضه إطلاقا بس العالم يعلم أسباب الضلالة وأسباب الهداية لما واحد يبقى واقف قدامي كده لحد دلوقتي وقاتل 99 نفس ولا 100 نفس وعايش عادي رايح جاي يبقى الناس اللي هو قاعد معاهم مقرين ولا مش مقرين يبقوا قتالين قتل أو على الأقل متخاذلين معه في الدعوة والنصيحة تقبلوه على هذا الحال وده ما ينفعش قال له إيه سيب أرضك واطلع على أرض تانية فيها قوم صالحين اعبد الله عز وجل معهم فأدركه الموت وهو في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ثم مر رجل ملك على هيئة رجل فحكموه فقال قيسوا ما بين الأرضين شوف كده من هنا لهنا من الأرض اللي هو فيها لمكانه قد إيه ومن هنا من مكانه لغاية أرض الصالحين قد إيه لو كان هنا أقرب يبقى يقبض بملائكة ملائكة الرحمة وإلا فملائكة العذاب فقاسوا فإذا به أقرب إلى البلد, البلد التي أراد في رواية أنه كان بعدما أتاه الموت نأى بصدره يعني خلاص مات فوقع عمل إيه فمكمل لغاية آخر لحظة فنأى بصدري كده هو قيد شبر فلما قاسوا لقوا ان هو اقرب الى الارض الصالحة قيد شبر اللي هي في اخر لحظة في حياته لان هو فضل مستمر في الاقبال على الله عز وجل الى ان انقطع النفس تماما فكان بهذا الشبر قبل ان يكون من اهل الجنة ويقبض من ملائكة الرحمة باخر خطوة ولكن أقبل يقبل الشاهد المسرف يحتاج أن يغير من حال نفسه يحتاج أن يتوب لله عز وجل يحتاج أن يقبل والمسرف اللي فعلا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى والله لا يشعر كم هي الطاعة جميلة يعني قال بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها ذكر الله مساكين قال بعضهم لو أن الملوك وأبناء الملوك علموا ما, فيه من ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف المؤمن أمره عجيب وأنت تشعر بذلك من نفسك حين يعلو إيمانك أول ما يعلى إيمانك وتلاقي المصيبة تنزل عليك مدوية فإذا بك مطمئن القلب سبحان الله فإذا بك ترفع يدك في مصيبة وانت بترفع ايديك وبتبكي وبتطلب من ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ما حدش فينا مر عليه أوقات شدة هو الآن يتمنى أن يأتي وقت مش شدة بس يأتي وقت مثل هذا الوقت في القرب من الله عز وجل ان ينزل عليه شدة تخليه مش عارف يتحرك من مكانه مصيبة غير عادية بس قربته من ربنا جدا جدا بقى الصلاة ايه والدعاء ايه والذكر ايه والقرآن يعني حاجة مش ممكن ثم بعد ذلك عافاه فلما عافاه ما خدش باله ان هو ايه كان لازم يمسك في كل ده بايديه واسنانه فسلبه فبيعمل ايه مع انه معافى بس بيقول لك ايه ده انا وقت ما كان عندي كذا والله كان ايماني في السماء ده انا كنت قريب من ربنا جدا والله العظيم وقت البلاء الفلاني ده كان بيبقى احلى الايام عشان خاطر كده كتير قوي من الناس اللي اللي بتقع في بلاء معين وبعد كده تخرج من هذا البلاء تيجي تقول لك ايه دي كانت احلى ايام مش عارف السكه النهارده في الدرس ماشيه الناحيه دي ليه يا رب عافينا يقول لك دي كانت احلى ايام الله احلى ايام ايه دي ايام سودة بس انت ما تعرفش ما تعرفش ايه ما انا عارف والله ما تعرف يعرف هو ما يعرفش قد ايه كان قريب من ربنا بالرغم ان هو كان وقت بلاء بس حبه حبه عشان المظلوم قريب من ربنا وكلمته مسموعة في السماء ولا ترد الشاهد اعمل مجهود مع نفسك إن وجدت أنك مفرط شديد الإفراط تقبل على الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له تقبل عليه وتسلم نفسك له وتقلع عما فعلت وكل شيء يتغير أكم والله العظيم أكم ما شفنا شباب أبعد ما يكون عن الله عز وجل وفي لحظة تغير كل شيء أكم ما شفنا إنسان ما كانش بيركع لله عز وجل ركعة وفي يوم واحد أصلحه الله عز وجل وأقبل على المسجد وبقى من المواظبين على الصف الأول نبي محمد صلى الله عليه وسلم يحجب الستار ويقول للسيدة عائشة أتعلمين من هذا؟ تقول من؟ يقول هذا أبو سفيان أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه ولا يفارق بصره الأرض حارب النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة عشرين سنة وفي الآخر أسلم وده بقى حاله كله بيتغير عمر بن الخطاب أسلم وهو رايح يموت النبي صلى الله عليه وسلم وصار فاروق الأمة وأعز كل إنسان مسلم من يوميها للنهاردة ما زلنا أعز منذ أن أسلم عمر كانش حد يقدر يصلي عند بيت الله عز وجل إلا بعدما عمر بن الخطاب أسلم قيل لو أسلم حمار الخطاب لو حمار أبوه مش حماره هو حتى حمار أبوه أسلم ما أسلم عمر لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر إياك أن تظن أن هناك ذنب يستعصي عليك صلاة الفجر اللي أنت بتظن أن أنت في وقت من الأوقات مكسور قدامها ومش عارف تواظب عليها أقسم بالله ممكن يجي لك يوم والله تقول أنا بقالي يجي بتاع 10-15 سنة ما فاتتنيش صلاة فجر العادة السرية اللي ممكن يكون البعض مش عارف يسيبها ولا الموقع اللي مش قادر ان هو يقف قدامه وكل شوية يفتحه بالرغم ان هو اتجوز وجاب عيال وكبر ولسه بيعمل كده اقسم بالله ممكن يمر عليك يوم تقول والله العظيم انا فاكر قد ايه كنت مذلول قدام الذنب ده النهاردة عدى عليا اكتر من عشرين سنة ما فتحتش حاجة اي ذنب اي ذنب اوعى يكسرك ممكن تتوب منه نعم ممكن يغفر يغفر بإذن الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بس انت توب تقبل وتتوب وهو يتقبلك الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار فهو باسط, باسط يده إليك وما عليك إلا أن تقبل عليه فإذا أقبلت عليه قال فأما الأول فأقبل فأقبل الله عليه من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا ومن جاءني يمشي جئته هرولة اذهب لربك هرولة وعجلت إليك ربي بس لترضى فإذا رضي عنك رأيت خيرا ما رأيت مثله قط دنيا وآخرة ولسوف يعطيك ربك فترضى مانعين من الهداية واحد اللي احنا خدناه النهاردة واحد ايه الكفر والإعراض إياك أن تعرض سيريك آيات آياته سيريك آياته في الآفاق وفي نفسك فإياك أن تعرض اثنين الإسراف إياك أن تسرف أمام الناس بالمجاهرة أو بينك وبين الله عز وجل في السر تب إلى الله كده احنا خدنا كام مانع كلهم أربعة تردد ها الظلم الكفر والإعراض والإسراف نكمل المرة الجاية إن شاء الله لو في مرة جاية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك